أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا لو قلت لكم إن في كنز هذا الكنز في مكان ما وأنا عارف طريقه ومعايا الخريطة اللي هتوصلنا للكنز ده أكنتم مصدقي هتصدقوني اليوم أدلكم على كنوز أعظم من الذهب والفضة كنوز أعظم من الياقوت والمرجان ولو كان علي بابا كان معانا يمكن كان يقول أحمدك يا رب لا شك أن كلمة الكنز نفسها تهفو إليها النفس يعني تجد خطاب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك النفوس تهفو إلى فكرة الكنوز دي إنه يبقى عنده كنز فبيقولوا طب يعني لو كان هو بيتكلم بجد ما كانش يبقى معاه كنز يعني ربنا يوحي إليه بكنز كده يخلي الواحد يبقى فعلا يصدقه وهم لا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتلك أعظم الكنوز هذه الكنوز هي لا تقدر بثمن هناك كنوز مدفونة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما كنز كان تحت ايديهم وهم مش شايفينه فعشان كده لو الكنوز دي تحت ايدينا واحنا مش قادرين نمتلكها هذا اعظم الحرمان ذكر اصحاب التاريخ في كتاب يسمى كتاب تحفة الامراء في تاريخ الوزراء ان كان في واحد مزين لكسرى المزين ده الحلاق يعني ففي مرة كان بيزين لكسرى وقاعد بيعمل له شعره وكده فراح قال له ايه قال له ايها الملك زوجني ابنتك فامر ان يقام لا هتقول الراجل ده ده في حاجة اكيد حصلت في دماغه وقيل له ما قلت فقال لم اقل شيئا ما قلتش حاجة كسرى راح مستدعي الحكماء بتوعه وقال لهم لهذا المزين خطب الراجل ده وراه حاجة مش ممكن مرة واحدة كده يروح قايل زوجني ابنتك فقال أهل الحكمة والرأي ما أنطق هذا المزين إلا باعث بعثه من مال وراء ظهره الراجل ده شايل شيلة الراجل ده عنده كنز راحوا باعتين إلى الدار وبدأوا يفتشوا فيها لم يجدوا شيئا فقال الملك احفروا مكان مقعده عند خدمته لي الحتة اللي كان واقف فيها فحفر فوجد تحته كنز عظيم فقال الملك هذا الكنز هو الذي كان يخاطبني بص هو قال لهم ايه الحتة اللي كان واقف عليها حس ان هو تقلان قوي فراح فاتح وقال له ايه جوزني بنتك المشهد ده هو اللي انا عايز اوصله لك النهارده لو انك تملك ده وحاسس ان انت عندك الكنز ده مش هتخاف من حاجه مشاكل كتير قوي بينك وبين ربنا هتتلاشى وهتتحل هي دي مسألة الرصيد ان انت بتبقى في لحظة ساعات ترفع ايدك فتستحي ماليش وش ارفع ايدي اقول ايه وانت محتاج له وهو يحب قوي قوي قوي انك تعمل كده يكسرك حاجات جواك وآفات ومشاكل بيعالجها بده في واحد تاني يرفع ليه رصيد بس اللي يجيبه لربنا حسن ظنه بالله فلما يرفع وهو ليه سابق عهد بيه فتلاقيه يقول سيدي حبيبي مولاي قرة عيني عارفه بينه وبينه علاقة فعشان كده بيرفع يقول وهو برضه ذليل ومنكسر وخاضع بس لأنه بينه وبين ربنا قبل كده سابق عهد كونه بالرصيد ده بالكنوز اللي تملكها دي بقى يقدر يتعامل في الموقف ده غير التاني عشان كده لازم يبقى لك رصيد أمور كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها كنز منها في مسند الإمام أحمد والطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي ده كنز هو ده يا عم اللي انت قاعد تقول عليه من الصبح اه والله ده كنز آخر آيتين من سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة قبل ما ينام كفتاه تكفيه كل شيء واللي يعرف قد ايه انه لما يبقى شبعان متكفي دي وزنها قد ايه يعرف انها فعلا كنز ما يتقلش لا بالذهب ولا بالفضة ولا بأي حاجة انه يبقى مستريح وحاسس بالامان وحاسس بالطمأنينة والسكينة طالما بيقول الكلمتين دول هيبقى في حفظ ربنا ده مش كنز احنا النهاردة كلها امور عملية وحاجات سهلة خالص عشان فعلا نحصل هذه الثمرة العظيمة ونفوز الفوز الحقيقي بهذه الكنوز الثمينة اول كنز ايه خواتيم سورة البقرة الكنز الثاني روى ابن حبان وصححه الألباني عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بص بقى هو بيقولها ازاي أنا عايزك تعيش معايا الموقف ده وهو سيدنا أبو ذر بينطق بهذه الكلمات بيقول إيه أوصاني خليلي الخليل ده أعلى منازل المحبة حبيبي ويحس بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اداله حاجة كده خاصة ففرحان بيها قوي يقول أوصاني خليلي بخصال من الخير أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني يعلمه إزاي يرضى عن ربنا درس الرضا الأول تبص لمين تبص للي أقل منك وما تبصش للي فوقيك في أمر الدنيا والعكس في أمر الآخرة وأوصاني بحب المساكين الله عند المنكسرة قلوبهم قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى أعظم حديث تسمعه في حياتك لأن فيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال رأيت ربي في المنام في أحسن سورة شافه فيها قال له إيه قال يا محمد إذا صليت فقل اللهم ارزقني فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين لما تحب الغلابة معناها أن قلبك مليان رحمة فيرحمك وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم وتشيل عنك بقى الأفات بتاعت الكبر والطرف و و و و بده وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت حتى ولو أطعوني وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا وشوفوا بقى الحاجات دي كلها تيجي بالوصية الذهبية دي وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة انت تبقى عارف انه مش بإرادتك مش عشان انت عايز مصدر القوة منه فانت مش راكم بقلبك على سبب اصل انت بتحاول تعمل حاجات نفسك تلتزم نفسك تعرف طريق ربنا بس ساعات كتير يتخطفك الشيطان شمال ويمين وترجع الفتن من تاني ويحصل اللي يحصل طب أعمل إيه حاولت وما قدرتش هنا يأتي هذا الكنز إنك مش رامي حملك على حد وما بتستمدش قوتك وطاقتك الداخلية من حد منه هو بس لا حول ولا قوة إلا بالله السؤال موجه لكل واحد مننا دلوقتي وإجابة فورية من جوه قلبك مصدر القوة عندك فين بصدق وبصراحة لو اتحطيت في موقف صعب مأزق أول كلمة هتنطق بيها إيه واحد مثلا عمل معاك فصل مش ظريف هو مش عارف بيكلم مين انت ما تعرفش انا مين انا ابن فلان انا كذا بص بص هو ده التاني بقى حاجة تانية التاني مصدر القوة عنده هو سبحانه وتعالى فيقول مش هيقدر يعمل لي حاجة عارفين ربنا قال ايه في سورة الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا قصة الآية ايه إن هند بنت عتبة اللي هي امرأة أبي لهب جاءت فأبصرها سيدنا أبو بكر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم دي لو جت هتتكلم وتقول و... ولسانها مش ظريف يعني يعني ادرى منها قال لن تراني فجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديها فأدبرت وهي تقول أنا فلانة بنت فلان فأنزل الله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ما شفتوش هو ده مش هيقدر يعمل لي حاجة ليه أصله لا حول ولا قوة إلا بالله فوعى تركن على أي حاجة غيره اتعلم إنك حملك كله مشاكلك همومك أحوالك ارميها بين إيديه وفضفض فلما ربنا يبقى هو اللي كفيك وراعيك وحفظك ما تحتاجش حاجة تانية يبقى كنز يا جماعة ولا مش كنز يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله كنز عظيم يبلغك الجنة طيب احنا ما زلنا على طريقة ابن بطوطة رحلات البحث عن كنوز نبحث عن كنوز أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم الكنز الثالث طلب العلم روى ابن عساكر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه العلم كنز وده الدرس الثالث اللي عايزين نوصله النهاردة علشان تفوز بالجنة العلم أول الطريق دايما لابد أن يكون من ها هنا من بوابة العلم يا جماعة لازم نبقى مهدفين حياتنا السكة واضحة قدامك إيه المطلوب منك؟ مطلوب شخصية متزنة متكاملة دلوقتي انت وانت وانت لازم تبقى كده هو ده عز المسلمين هو ده حل مشاكلنا هتقعد تبقى سلبي وما تتفاعلش كلنا في سفينة واحدة هنغرق كلنا أو سننجو جميعا إما نركب سفينة نوح ونبلغ يا إما كلنا نغرق فإيدي في إيدك معا على طريق الجنة السكة فين؟ ربنا قال الكل ضايع الكل خسران الكل في ضلال إلا ثلاثة إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق عرفوا وتعلموا عرفوا مين ربنا وعملوا بمقتضى الكلام ده بقى بينهم وبين ربنا حال وفي نفس الوقت حبوا الخير للناس كلها فانتشر الخير وتواصوا بينهم بالحق فأول السكة فين؟ تعرف تتعلم أتعلم إيه؟ وإزاي؟ أول حاجة هو تعرف إيه عنه هي نفس اللحظة وانت واقف وبترفع إيديك وبتقول له يا رب تعرف إيه عنه واثق إنه هيرحمك حاسس بجوده كرمه فضله ومنته عليك عارف قد ايه حلمه وانت بتفتكر وانت رافع ايديك بس انا عملت ذنوب بس انا ما استاهلش انا ما ينفعش لا كده غلط كده ما ينفعش انت مش مهم هو هو ارحم بيك منك هو اكرم عليك من كل من تتصور عارفه محتاج تعرفه محتاج يبقى ده اهم شغل شاغل في حياتك من ربك ما تقولش كلام بلسانك ملوش وزن في قلبك ربي الله لا لا لا بالراحة بس انت متصور كده من ربك فتروح مديني ديباجة طويلة عريضة ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي خلق كل شيء ربي كذا ربي كذا وحافظ كلمتين وبتقولهم يا عم انا عايزهم من هنا مين اللي بتركن عليه اللي بتفوض له امرك اللي ملكت امرك من مدبر امرك هو ولا والدك ولا فلان وفلان مين اللي تطلب منه رزقك شطارتك ودماغك وذكائك هم اللي هيجيبوا الرزق وفهلوتك ولا هو يرزق من يشاء بغير حساب مين من ربك هو ده العلم الحقيقي اللي احنا عايزين نوصل له تعرف وتعيش بقى المعاني دي تاخد واجب عملي سريع لتطبيق المعنى ده لازم تعيشوا الأسماء والصفات أسماء ربنا تعمل إيه؟ تجيب لك كتاب من الكتب اللي بتشرح الأسماء والصفات مفيش أكتر من كده خد مثلا كتاب زي النهج الأسنى أي كتاب في شروح بس يكون يعني منهجه سليم ما يكونش فيه أي تخاريف النهج الأسنى ده كتاب في مجلد كل يوم تمسك لك اسم وتعيشه يعني تطبق الكلام عليك أفهمك حتة إزاي تعملها دخل أحد العباد على أمير ظالم فأمر أن تقطع قدميه ويديه فقطعت يداه وقدماه فخرج يضحك فقيل تضحك قال اللهم هذا حلمك على من يؤذي أولياءك فكيف حلمك بمن أوذي فيك شفت بقى عارف ان ربنا حليم ازاي قول لي انت بقى في الموقف ده تعمل ايه عارفه هو ده اللي انا بدور عليه وعايزكم تبقوا عليه السكة دي تعرف وتوظف كل حاجة تتعلمها في حياتك لخدمة الهدف ده القرب منه معرفته بحق يبقى طلب العلم هيعرفك بيه وكل ما هتزداد معرفة كل ما هتزداد قرب وحب وود قالوا من عرفه أحبه ولا بد لو محبته في قلبك مش كبيرة راجع من أول الطريق أنت لسه مش عارف لو بيجي في بالك يظهر كده ما ينفعش في السكة دي يبقى ما عرفتوش أنا قلت اتهم نفسك لكن هو لا أنت كده تسيء الظن بيه وانت مش داري ما انا عملت واشتغلت ومفيش فايدة لا لا مش كده لا مش قصدي يعني ان هو لا لا ربنا حكم عدل لا لا مش كده بس هو في حاجة غلط في الموضوع انا مش فاهمها صراحة في حاجة في المشكلة دي كل مرة كل سنة بتحصل ايه هي الله اعلم هو من جوه في حاجة كده انت مش واخد بالك منها ما بتسميهاش باسمها اسمها سوء ظن بالله أحسن الظن به وهو سبحانه وتعالى لن يخذلك والله بيعلمك دروس يوم القيامة هتعرف قيمتها قوي أصل هو سبحانه يطلع على ما في قلبك إحنا همنا فين؟ في صورة العمل في شكله صلينا صمنا قيام أذكار قرآن بر اشتغلنا وهو لا ينظر إلى هذا صور الأعمال دي لا ينظر إلى صوركم إنما ينظر إلى قلوبكم الكلام ده بقى اتعمل عشان إيه وساب أثر فيك إيه هو ده فاطلع على اللي في قلبك انت في سكة تانية انت بتعمل لحسابك انت عايز تبقى انت مش هو انت مش عايش عشان بس ترضى فعشان كده يردك إليه ردا جميلا وانت مش داري انت هتتكسر بذنب ما ينفعش معاك الا كده مش هتفوق الا انك تعمل ذنب يا نهار ابيض انا واعمل كذا بعد ما كنا اه هي دي لفتت نظرك انك اكتشفت ان النهارده بعد ما كنت عامل ومسوي ان مره واحده الحاجات دي بتروح منك فبدات تفوق لو تركت في الطريق كده هتبقى عايش غافل ويبقى استدراج مره واحده وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الكنز الثالث بيقول يا جماعه عايزين نعرفه عايزين نشرب قلوبنا محبته عايزين هو يملى علينا حياتنا ابقى ماشي بناجيه بكلمه بفضفض له هعمل ايه يا رب راضي يا رب ارحمني خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك والله علاجنا لكل مشاكلنا وآفاتنا يبتدي من النقطة دي يبتدي من الحتة دي الفضفاضة دي فساعتها هتعرفه شوف يقول ايه وإذا سألك عبادي عني من ربنا فإني قريب قريب منك قوي بس انت مش واخد بالك طب اعرفك ازاي يا رب اقرب منك ازاي ارفع ايدك بس هتعرف انا مين فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني ساعتها هتعرف كل المعاني دي اذا فالعلم كنز من به سيفوز الكنز الرابع وهنا الشباب هيضحكوا غض البصر طب ممكن نخليه للآخر عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي إن لك كنزا في الجنة فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة سمعتوا الحديث ده بالرواية دي قبل كده الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب قال له أنت ليك كنز في الجنة فلا تتبع النظرة النظرة غض بصرك غض البصر كنز غض البصر يبتدي من كل أمور الدنيا عينك مش رايحة الناحية دي فالفتن كتير تاخد عينيك فالدنيا ايه فتانة المطلوب ايه غض بصرك بص هو بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم نظر حرام ليس مطلق النظر قل للمؤمنين يغضوا من من هنا يعني بعض النظر ورتب عليه ايه بقى زكاة القلب أطهر يعني أحد الأشياء اللي تعكر عليك حالك مع ربنا بصة طب أعمل إيه الموضوع صعب أوي اللي احنا فيه ده صعب جدا جدا أقول لك على وصفة سريعة بس احنا ليها قاعدة تانية نبتديها مع بعض لو ربنا شاء سلسلة مواجهة الشهوة بس أقول لك على وصفة سريعة نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل لو انت قلبك في المعاني اللي انا بتكلم فيها دي تأثير الأمور النساء وفتن النساء وغيرها يبقى أخف عليك لأنه هو اللي هيحفظك إن الله يدافع عن الذين آمنوا هيحفظ عليك سمعك وبصرك فلا ترى إلا الخير ومش هتتأثر كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به خليك بتاعه وهو يكفيك ويرد عنك غض البصر كنز ليه بقى لان هم دايما يقولوا الوقاية خير من العلاج مش كده فلو الواحد من الأصل ما شافش مش هيتعب إنما لما يبتدي يقع ويحصل الآفة و- ويمرض بالمرض ويحتاج بقى مسكنات ويحتاج بقى مضادات حيوية من أعلى مستوى عشان تقدر تعمل أي حاجة في اللي حصل إنما لو من الأول خالص ربنا سبحانه وتعالى كفاه وطهر قلبه وما بقاش للكلام ده أثر عليه يبقى كنز ولا مش كنز واللي مبتلى بالحاجات دي عموما بقى من أول أنا قلت من أول أمور الدنيا لغاية بقى الفتن يعرف قد إيه إن ده كنز الكنز الخامس وده بقى درس مهم قوي محتاجين النهاردة نطلع بيه من قعدتنا دي احفظوا معايا كل كلمة من دول حديث ماتع أخرجه الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات لو الناس جرت على الدنيا امسك انت في الكلمتين دول انت عايزه هو مش عايز الدنيا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك أنا قاعد بعددها واحدة واحدة هيطلعوا عشرة وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هذه الكلمات يروى إن سيدنا سليمان كان معدي ومعاه حشيته من الإنس والجن فمروا بفلاح فقال لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما فقال له سيدنا سليمان تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان التسبيحة تبقى وملك سليمان يفنى ما عندكم ينفد وما عند الله باق يا جماعة ليه المعاني دي لم تترسخ في قلوبنا وما تعلمناهاش ومش موقنين بيها ليه ما تبقاش حاسس ان تسبيحة من لسانك اعظم من الدنيا واللي فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وركعتين الفجر دول كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليهم أسرع ما يكون ركعتين الفجر هم ركعتين تصليهم سنة قبلية قبل صلاة الصبح يقول خير من الدنيا وما فيها يقول لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوتين أحسن من عربيتين مرسيدس آخر موديل آيتين تتعلمهم في المسجد لكن المشكلة المعايير مقلوبة إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هذه الكلمات أولها اللهم إني أسألك الثبات في الأمر بقى ما فيش حد ما يحتاجش الدعوة دي وتبقى كنز العلماء بيقولوا الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص الثبات هنا معناه إيه بقى إنه بيزيد مفيش حاجة اسمها ثبات مفيش حاجة اسمها المستوى واحد فاكر ليلة الختمة طب فاكر الليلة الفلانية اللي انت طلعتهم من جواك وبكيت وعاهدت وقلت ما نفسكش فيها تاني راحت ليه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر كان عمر يقول في خطبته اللهم اعصمنا بحفظك وثبتنا على أمرك احفظه اللهم اعصمنا بحفظك اعصمنا عن الخطايا والذنوب والمنكرات والفواحش والفتن بحفظك يا حفيظ وثبتنا على أمرك خليني على الطريق يا رب ماليش سكة غيره يا رب هي دي الثبات على الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك طلعها كده من قلبك عيشها معايا اللحظة دي قولها كده يمكن تترفع في هذه الليلة المباركة وتكون سبب في استقامتك على الطريق اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه تؤمن إزاي وقلبك ممكن يقلب ممكن تبقى أنت حاسب أن أنت صح ويحسبون أنهم مهتدون والغفلة تتملكك وتكتشف الحقيقة في الآخر أنك لا وزن لك عندها أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك تبقى خايف رد الفعل مش اللي احنا بنعمله اللي هو ما خلاص لا لا لا يا رب ماليش غيرك يا رب أنا على ضربك فيا رب لا تخذلني يا رب خد بإيدي يا رب قال بعضهم شوف كلام المحبين إن تعذبني فإني لك محب إن تغفر لي فإني لك محب هي كده تديني بحبك تمنع عني بحبك إن تعذبني فإني لك محب فلا يطيب العيش على أحد لا يدري بما يختم له عشان كده تبقى كنز اللهم إني أسألك الثبات على الأمر الأمر الثاني والعزيمة على الرشد العزيمة قالوا أن يستجمع قوى الإرادة على الفعل وهي دي يا شباب اللي احنا محتاجينها يا شباب عزيمة إرادة صلبة تتحدى بيها كل المشاكل والعوائق اللي قدامك أنا مش هبقى كده عيني على الجنة لا لا لا عينك على الدنيا لا يا ابني انت بتاع دنيا لا هي دي تجمع قلبك وشملك وحالك على هدف واحد انت عايش له كثفه كده في ذهنك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك انك كل يوم على الأقل تسأل الله الجنة سبع مرات اللهم إني أسألك الجنة الجنة الجنة فتجمع عليها قلبك فتبقى لسه قدام عينيك فيجي يميل بيك الشيطان شوية نفسك تجذبك شوية تقول كده لا دي مش بتاعتي دي مش سكتي أنا مش ده مش هنفع في السكة دي مش بتاعتي أنا ما أقبلش وأنا عايزها جواك كده أنت الآن يلي شايف الدنيا كلها تنال من دينك والمسلمين فيهم ما فيهم أنت عنده صفوة خلقه بس هي مش جواك كده فما بتعملهاش ارفع راسك واستشعر انك تملك فعلا الكنز الأعظم دينك أعظم دين اعمل له عش له لو بقى كده ستكون لنا العزة بس المشكلة الآفة فين الآفة لا هي إن إحنا ما عندناش طاقات او ان احنا ما عندناش موارد او ان احنا او او اخطر حاجة عرفوا يلعبوا بيها صح انه هزمك من جواك فبقى جواك ده الهزيمة النفسية دي حلها ايه العزيمة على الرشد ان يبقى اهتمامك الاول من جعل الهموم هما واحدة هم الآخرة كفاه الله تنفعوا يا شباب تبقوا كده أيوة تنفعوا والله تنفعوا بس هي إزاي تتولد الطاقة دي من جواك والطاقة دي تطلع وتصرف في الطريق الصحيح هي المعادلة هنا فخلونا نبتدي من النقطة الأولى إن احنا نعالج ده من جوانا آفتنا النفسية دي وعشان نوصل لها لازم نلوذ ونلجأ ونستمسك ونعتصم به اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد لو وقعت اوعى تيأس اللي فات مات التوبة ما في دين على وجه الأرض يقول إنك لو تبت تبدل سيئاتك حسنات اللي فات المظلم ده خلاص اتقفل اتمحى لا لا لا ده اتمحى واتقلب نور عايز ايه تاني بالله عليك انا بسأل السؤال ده واكرره كتير ايه المطلوب من ربنا مطلوب منه ايه كل اللي انت فيه ده من نعم خلاك مسلم من غير ما تعمل لها حاجة خلاك على التوحيد من عليك بالتزام وقفك بين ايديه كانت تعجبني كلمة لبعض السلف يقول والله إن ألسنتنا تحتاج مئات السنين أن تطهر قبل أن تقول الله لسان اللي كذب واللي قال واللي عمل ينطق اسمه شفتوا هي دي المنن دي بقى دي كلها المقابل يبقى كده لا لا لا ده لازم يبقى جواك دي مش سكتي سكة الغي والضلال والبعد عنه لا العزيمة على الرشد تالتة ايه بقى وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك الشكر حاجتين شكر بالقلب وشكر بالجوارح عارف انت ضاعت ليه عارف ليلة الختمة اللي أنا بفكرك بيها واللحظة الحلوة ولذة الإيمان اللي شفتها في يوم من الأيام راحت ليه؟ راحت علشان ما شكرتهاش ما شكرتوش عليها ولا إن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد لو شكرتها زادك نعمة الالتزام كنت ماشي ومركز وبحفظ قرآن وبحضر دروس وحصل اللي حصل عارف ايه اللي حصل هي المشكلة كانت هنا لو شكرت عليها كنت زدت احساسك من جواك ياه يا من انت كريم يا رب لو دي بتطلع كده الاعتراف بها باطنا حاسس بنعمته قوي حاسس بكرمه قوي وعشان كده بتزيد انت متصور هو ده المفتاح لو عايز الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد البداية ها هو اشكر نعمته عليك اشكر نعمة إسلامك اشكر نعمة التزامك اشكر نعمة إنه وقفك بين إيديه وأذن لك بأن تنطق باسمه يقيمك على دربه هو ده الشكر اللي بالقلب بعد كده بقى اتعلم الدرس ده أكثر من الثناء عليه كنت بقول ليه يا شباب ما نبقاش واحنا قاعدين جلساتنا كده السنة المهجورة دي نقعد كده كل واحد يذكر بنعمة تذاكروا النعم تحببني في ربنا قيل أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال له الله عز وجل يا داود أحبني وحببني إلى خلقي قال يا رب كيف أحببك إلى خلقي قال اذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا قول لي كده حاجة تحببني في ربنا تقول لي ده أنا كنت وكنت شوف ربنا عمل معايا إيه حصل وحصل وحصل وحصل سبحان الله عايزين نحييها أن نتذاكر النعم كان الفضيل يجلس هو وسفيان بن عيينة يتذاكران النعم إلى الصباح يقول له يلا عدد لي نعم ربنا ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها طيب قول يا عم نعمة واحدة ورا واحدة بقى نعمة البصر طيب وإيه تاني أنت لما هتعد هتطلعهم أنت تحصوها مفيش ما مش عارف أنت لا تحصوها خالص إنما قلب العابد الشاكر هيقول إيه ولا إيه هو ده موقف سيدنا موسى يا رب إن أنا بلغت رسالاتك فمن عندك إن أنا صليت فمن عندك إن أنا فعلت وفعلت من الطاعات فمن عندك فكيف أشكرك قال الآن شكرتني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه مش أنا لسه بقول قريب هو سبحانه فلما السكة بتبقى بينك وبينه قربت من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا تقرب تقرب تقرب قوي لغاية ما توصل كأنك تراه إنما لما المسافة بتبقى بعيدة زاوية الرؤية محجوبة عنك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون رؤيا بعض العلماء المفرطين في النوم فسئل عن حاله فقال غفر لي وأعرض عني غفر لي وأعرض عني وعن جماعة من العلماء إنهم ما أحسنوا عبادته ما عملوا بما علموا إنما لو أنت شايفه هتلاقي نفسك بقى هي معدية إن الله ناظر إلي ما بيحصلش كده آه ما هي المسافة قرب منه وهو هيحفك برحمته والله والله والله ما تدنوها لذة جربنا متع الدنيا كلها ولا تساوي لذة الأنس بي يا اقفل على نفسك الباب وحسها وساعتها هتعرف الفرق بصوا مالك يقول ايه كان مالك بن دينار يقول وددت أن الله إذا جمع الخلائق يقول يا مالك فأقول لبيك فيأذن لي أن أسجد بين يديه فأعرف أنه قد رضي عني ثم يقول يا مالك كن اليوم ترابا فأكون ترابا هو بص بيبحث عن إيه؟ يرضى فعشان كده بيجود في عمله يا رب خلي عبادتي على أحسن ما تكون عشان ترضى عني اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا قالوا القلب السليم الذي ليس فيه شيء من محبة لما يكرهه الله عرفت بقى احنا قلوبنا مش سليمة ليه عشان في في قلوبنا حاجات واحنا عارفين إنها ربنا ما بيحبها ولسه متعلقين بيها عشان كده قلوبنا مش سليمة أنا دايما أقول والله يا جماعة لو ربنا من عليك في لحظة بقلب سليم اسأل ربنا يقبضك اللحظة دي مش قال كده وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لو ظبطت ده لسانك ما ينطقش إلا باللي بيحبه لو صدقت الله صدقك الله فاسأل ربك لسانا صادقا لا ينطق إلا بالحق أمر سيد لقمان لقمان بذبح شاه لقمان كان طبيب فالأمير قال له هات خروف واذبحه وأتني بأطيبها مضغتين هات لي أحلى حتتين فيها في الشاة دي فأتاه باللسان والقلب قال أما وجدت فيها أطيب من هذين ما فيش غير دول قال لا ثم أمر أن يذبح شاة أخرى وقال له ألق أخبث مضغتين فيها فأتاه باللسان والقلب قال أما كان فيها أخبث من هذين قال لا فقال له إيه الموضوع مرة تجيب لي دول وتقول لي ده أطيب ما فيها ومرة تجيب من التانية تقول لي ده أخبث ما فيها قال إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبثا جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو فقال عبد الله قد أتاكم من يعرف الخير من الشر فأخبرنا أيها الرجل عن الخيرات وعن الشرات فقال الخيرات ثلاثة لو دول خدتهم يبقى أنت حصلت الكنز لسان صدوق وقلب تقي وامرأة صالحة والشرات لسان كذوب وقلب فاجر وامرأة سوء ليها مصداق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز الناس واللي مجرب من أول المرأة الصالحة وعكسها يعرف إن ده أعظم الخير وده أعظم الشر فلو رزقك الله عز وجل بهذا القلب التقي النقي واللسان الصادق وأعانك بزوجة صالحة تأخذ بيدك يبقى جمع لك الخير كله ما قالش فلوس ما قالش بيت حلو ما قالش ما قالش امال احنا فاهمينها غلط ليه آخر هذه الوصايا قال صلى الله عليه وسلم وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الأداية يقول اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت تدعي الأدعية اللي فيها معاني كبيرة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة بدعاء كثير فقال له أبو أمامة رضي الله عنه لم نحفظ مما قلت شيئا يا رسول الله كلام كثير فقال ألا أدلكم بما يجمع ذلك كله اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وختم الدعاء وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب دايما كده الاستغفار يبقى أول الأمر وآخره الاستغفار قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن آفة الرياء فقال الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل على الصفا قالوا فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم قال بعض السلف لا أنا على ذنوبي شوفوا الكلام ده التي لا أذكرها أخوف مني على الذنوب التي أذكرها عشان كده بيقول أستغفرك لما تعلم يمكن أنا وإنت فاهمين القصة في حتة والموضوع في حاجة تانية خالص لم نعطي لها بالا إن الرجل يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا نقول الدعاء تاني ونحفظه ونطلع بالكنز الثمين العظيم ده أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك